فين ولاد الأصول فين الناس اللي بتراعي الأصول فين ولاد الأصول بسم الله الرحمن الرحيم
وانا ما اقصدش الاصول دي وانما تضييع الاصول اصول الدين اصول العلاقه مع الله سبحانه وتعالى اصول الحياه الاصول دي ضيعه الاصول دي ضيعه الاصول اصول الالتزام اصول الصلاه النهارده نفسنا نشوف حد بيصلي صلاه على اصولها ويصوم صيام على اصوله ويقرا قران على اصوله فين الناس اللي يعبد ربنا عباده على اصولها مص الأصابع هذه هي القضية الخطيرة وإننا بحاجة إلى علاج لأنك تجد كثيرا ممن هربت قلوبهم من الثبات على مواقع الحراسة بدين الله عز وجل عبد الله نريد أن نراجع موقفك من قضية النقاب من التعامل مع البنوك من النظر إلى النساء مشاهدة الأفلام أو الصور إننا نريد أن نراجع مواقفك في قضية الكلام مع النساء والأخذ والعطاء إننا نريد أن نراجع مواقفك في مسائل كثيرة كانت من الثوابت والقضايا الحتمية التي بدأت تهتز تهتز بفعل فاعل أو تهتز بهوى النفوس مص الأصابع هو ده بقى التشيع بقى مص الاصبع هو الراجل عايز يتفلت من الدين فبيدور على ايه على الشيخ يعرف اي حاجه عايز يتفلت من الدين يقعد يطلع لك كتاب في حكم الاسلام في موضوع الغناء هي دي القضايا دي قضيه انكار واحد للقبر وواحد انكاره للنقاب والثالث انكاره للغناء والرابع انكاره والخامس انكاره كل ده مص يا اصبع ثوابت في البداية كان مقتنع جدا ان البنوك دي ربوية والكلام ده قطعي بعد كده لا فيها مصلحة ما اقدرش ابطلها التعامل مع المرأة حرام وازاي يقدر يشغل واحد عنده ولا ي- يشتغل مع واحدة او يتكلم معاها لا لا دلوقتي المرأة اشتغل يا عم ايه المشكلة الصحابيات كانوا بيخرجوا في الجهاد احذر.
كانت في البداية عنده قضايا قطعية ومسلمات وثوابت بدأت المسلمات دي تتهز والقلب يتفلت تجد مريض القلب بمنتهى البساطه يقول لك فيها ايه؟ ايه المشكله يعني؟ انتوا مكبرين المسائل ليه؟ ليه دايما نيتكم وحشه؟ اسلم على واحده وانا راجع من سفر يا اخي بنت عمي بب- ببوسها من خدها، ايه المشكله؟ مش حاجه.
مأساة تحسين المستقبح ده المستهجن نتيجه تفلت القلب. هو قلبه مش لطيف.
انتبه فلما تخذل ربك في المواقف يخذلك في المواقف تلاقيه بيقول نكتة على ربنا ما تحلاش النكت إلا على المصلين وأصحاب اللحى استهزاء ما يلقاش إلا بمسائل الدين استهانة بالعظائم النهارده واحد بيسال مش شيخ ام مريضه تغسل مش لاقيه تاكل يجوز انها تجيها من اموال الزكاه ام ام ام مش لاقيه تاكل وانت عندك نصاب الزكاه هي دي الاستهانه بالعظائم اه ما هم علموهم في المسرحيات وانت عشان ابويا تاكلني مص الأصابع بمنتهى البساطه يجي لك اللي يسال واحنا المغرب دلوقتي فاتني الظهر والعصر اصليهم الاول ولا المغرب الاول بعرف اقول له طيب آه، قبل ما نصلي بس يعني هي سهله كده فات الظهر والعصر فاتوا بالراحه كده اللي فاتوا الفجر بمنتهى البساطه دي فاتوا الظهر ممكن يناموا ما يوترش ويجي يتكلم في اعمق مسائل الدين اهو ده مص الاصبع الهموم هو متضايق متنكد قرفان حزين مخنوق مهموم يعمل ايه يقول له روح احضر حفله الساحل الشمالي غير جو غير جو يرجع مكتئب اكتر روح كازينو يكتئب اكتر تمشي لك مع واحده يكتئب اكتر شوف لك فيلم مش عارف ايه كترة المعاصي للفرار من الهم وعلاج غلط بيزود الهموم امال العلاج الصحي ايه اللجوء إلى الملك فالقلب في يده سبحانه ولن يسعد قلبك الا الله بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون النهارده واحد صبح الصبح كده كوعه بيوجعه شويه دكتور اشعه انا خايف لا يكون شلل يا عم ارحم انت نمت عليه بس مش مظبوط شويه برد اسبرينه صح كده لكن هي بتعظيم الهموم لقاءات واجتماعات ومحاورات ومشاورات عشان مراته عايزه تصيف في راس البر وهو عايز يصيف في اسكندريه ولا في جمص ايه ده احنا في ايه ولا في ايه طب ايه اللي يرضي ربنا جمص ولا راس البر مص من الأصابع احد الشباب عايز يتربى قلت له اكتب لي تقدر تعمل ايه عشان اتابعك عليه فكاتب بقى انه يقدر يعمل كذا وكذا وكذا كلها حاجات صغيره قوي يعني بس اعجبها انه يقدر يصلي على النبي عشر مرات في اليوم عشر مرات يا مفتري لا كتير كده تعملهم امتى دول واللي ياخدوا لهم يجي دقيقتين عشر مرات صلاه على النبي شوف سفول الهمه مص الأصابع والآن مع المحاضرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ظاهرة مص الإبهام عند الأطفال تجد بعض الأطفال يضع أصبعه في فمه ويمص أصبعه يفسرها الأطباء بأن سببها الهروب مشكلة نفسية لدى الطفل فهو يهرب منها بمص الإصبع هذا مظهر لمشكلة ليست هذه هي المشكلة فلذلك من الخطأ أن نعالج قضية مص الإصبع بأن نضرب الولد أو ننهاه وإنما المطلوب أن نعالج مشكلته النفسية الذي هذا مظهر من مظاهرها وهو الهروب إننا نريد أن نعالج الليلة ظاهرة نص الأصابع عند الملتزمين عند أهل الدين تجد قضية الهروب الهروب من الالتزام الهروب من دين الله سبحانه وتعالى هروب القلوب أنك تجد قلبه يتهرب يتهرب من المسؤوليات الضخام التي أنيطت به وهي عبادة الله فلله عز وجل في كل موقف من مواقف حياتك في كل لحظة في كل لحظة في كل ثانية في كل لحظة لله عليك عبودية وغالبا ما تتهرب أنت من هذه العبودية بمص الأصابع تتهرب بشكليات تتهرب بمظهريات تتهرب بكلام تتهرب بأن تقلب الموقف إلى تهريج ومزاح تتهرب ب أن تسأل شيخ واثنين وثلاثة حتى تصل إلى من يفتيك على هواك تتهرب بالبحث أنت بنفسك في قراءة كتب أو بحث في مسائل لتصل إلى هواك هذه هي القضية الخطيرة وإننا بحاجة إلى علاج لأنك تجد كثيرا ممن هربت قلوبهم من الثبات على مواقع الحراسة لدين الله عز وجل اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا القلوب الهاربة كثيرة ومظاهر الهروب واضحة ولكن الصدق منعدم إن كثيرا منا يرضى بأن يخادع نفسه إن كثيرا منا يرضى بأن يمكر بنفسه ويخدع نفسه ويضحك على نفسه ويقول أنا تمام التمام أنا زي الفل أنا ما زلت ثابت أنا ما زلت على ديني على ما أنا عليه والحقيقة أن قلبه متفلت وصورة القلب المتفلت من دين الله عز وجل تأتي في استحلال المحرمات إننا نريد أن نراجع لأن كثيرا من ثوابتنا قد اهتزت نريد أن نراجع حكم قص اللحية لا حكم حلق اللحيه نريد أن نراجع موقفك من قضية النقاب للخمار نريد أن نراجع مواقفك من التعامل مع البنوك في زكارت وغير ذلك إننا نريد أن نراجع مواقفك في النظر إلى النساء مشاهدة الأفلام أو الصور إننا نريد أن نراجع مواقفك في قضية الكلام مع النساء والأخذ والعطاء إننا نريد أن نراجع مواقفك في التهريج والمزاح والضحك الذي يضر بدينك إننا نريد أن نراجع مواقفك في مسائل كثيرة كانت من الثوابت والقضايا الحتمية التي بدأت تهتز تهتز بفعل فاعل أو تهتز بهوى النفوس بفعل فاعل من كثرة ما نسمعه من طرح القضايا ومعالجتها بطريقة شكلية في صورة الدين لتهتز هذه القضية لقد أصيبت الأمة الأمة جمعاء وللأسف الشديد في مقتل في جميع مسائل دينها ابتداء من التوحيد ووصولا إلى الاستنجاء كل المسائل اليوم صار فيها خلاف وتسمع فيها كلام من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكل إنسان يقول كلام وكل يقول لك كلام مقنع وصارت القضية أنك أنت وحدك ترجح وتختار بين فلان وفلان وفلان تختار بماذا؟ هل تختار بحجم الاسم ولا تختار بطريقة العرض والإقناع ولا تختار بمؤهلات هذا الاسم أو تختار بهواك ومزاجك وما يوافق واقعك ورضاك ويرضيك اهتزت المسائل ابتداء من قضايا التوحيد والألوهية ووصولا إلى تقصير الثوب اهتزت المسائل إننا نريد تحصين القلوب اللهم حصن قلوبنا من الأهواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا تدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهوى صلى الله على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا هذه هي القضية وليكونن أناس من أمتي تتجارى بهم تلك الأهواء واخد بالك من كلمة تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب مرض الكلب الذي يسمونه رافض الماء مرض الكلب أو الكلب الذي يصاب به إنسان عضه مسعور ونحن في هذه الأيام في سعار المال عض المال قلوب المسلمين فأصابهم مرض الكلب عضت الشهوات قلوب المسلمين فأصابهم الكلب فصاروا بعد هذا المرض يرفضون الماء الماء الوحي وجعلنا من الماء كل شيء حي رفض هذا الحي الماء والوحي مرفوض عند هؤلاء الذي هو الحياة فلما أصيبوا بالسعرة تجارت بهم الأهواء سبحان الملك لقيني إنسان لعله هو الذي عطلني الآن بعد صلاة العشاء فقال لي لماذا تزمون الشيعة انتوا بتشتموا الشيعة ليه بتكرهوا الشيعة ليه قلت له عشان شتم ابويا قال لي ابوك انت قلت له اه ابو بكر وعمر قال لي مين اللي قال لك انهم بيشتموا ابو بكر وعمر قلت له كتبهم قال لي طب مين اولى بالخلافه كان علي ولا ابو بكر قلت له انا اللي اقول ولا انت اللي تقول قال لا انت اللي تقول قلت له لا ولا ولا انت النبي قدم مين للصلاه صلى الله عليه وسلم الشاهد بعد المناقشه طويله اكتشفت ان الراجل قرا كل الكتب عن الشيعة وما يعرفش اي حاجة عن السنة قرا وسمع كتير جدا عن الشيعة لكن قرا ايه من من كتب اهل السنة ولا حاجة سمع ايه ولا حاجة فلذلك هي دي تتجارى بهم تلك الاهواء هو ده بقى التشيع بقى مص الاصبع هو الراجل عايز يتفلت من الدين فبيدور على ايه على الشيعة بيعرف اي حاجة عايز يتفلت من الدين يقعد يطلع لك كتاب في حكم الإسلام أو مش فاكر ايه في موضوع الغناء هي دي القضايا دي قضية إنكار واحد للقبر وواحد إنكاره للق- للنقاب والثالث إنكاره للغناء والرابع إنكاره والخامس إنكاره كل ده مص يصبع دي مظهر لقضية التفلت ده عنده مشكلة نفسية بس ده شكلها الخارجي مش دي الموضوع ولذلك اللي بينفي السنة اللي نفى الشفاعة لما تطرق وجريته نفى ايه نفى السنة واللي بينفي السنة هينفي القرآن يبقى قضية نفي الشفاعة كانت ايه باص الإصبح مش ده الموضوع فاهميني ازاي فلذلك تجد أن الإنسان الذي تفلت قلبه تتجارى به تلك الأهواء عمال تطوحه يمين وشمال أولا خد عشر نقاط لمن تفلت قلبه استحلال المحرمات اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان في البداية كان مقتنع جدا إن البنوك دي ربوية والكلام ده قطعي بعد كده لا فيها مصلحة ما أقدرش أبطلها ضرورة كان في البداية التعامل مع المرأة حرام وازاي يقدر يشغل واحدة عنده ولا ي- يشتغل مع واحدة او يتكلم معاها لا دلوقتي المرأة اشتغل يا عم ايه المشكلة الصحابيات كانوا بيخرجوا في الجهاد وهكذا انا مستعد اجيب لك كل مسائل الدين بالطريقة دي كانت في البداية عنده قضايا قطعية ومسلمات وثوابت بدأت المسلمات دي تتهز والقلب يتفلت استحلال المحرمات ومش بيقول ان القضية ان دي حرام بس ما هو في فرق بين اللي بيحلق لحيته ويقول النبي اللحية فرض بس انا عندي ظروف وان شاء الله هعفيها غير اللي بيقول لا حلق اللحية حلال ايه المشكلة يجوز حلق اللحية في فرق بين ده وده في فرق بين اللي بيتعامل مع امرأة ويقول ادعي لي ربنا يتوب عليا واللي بيتعامل مع امرأة ويقول ما فيهاش حاجة ادام نيتي سليمة خلاص في فرق بين ده وده فرق كبير قوي فرق في القلوب اللهم اصلح قلوبنا يا رب في فرق بين اللي بيعمل الحرام وهو خزيان ومنكسر وذليل وبيقول يا رب تب عليا وبين اللي بيعمله بجرأة ويقول مش حرام هو ده القلب المتفلت نمرة اتنين تحسين المستقبحات أجمع العلماء على أن كل المعاصي قبيحة في الأصل قبل ورود الشرع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق كل شيء ربنا حرمه هو وحش قبيح وربنا سبحانه وتعالى لما حرم القبيح زاده قبحا لأنه ما بقاش قبيح بس بقى قبيح و وحرام ما بقاش قبيح بس فالزنا في الأصل قبيح ولذلك تجد عقلاء العالم يرفضون الزنا ابتداء هند لما الرسول يبايعها تقول أو تزني الحرة يبقى فضلا عن أن تكون مسلمة أي حرة لا تزني ترفضه عشان كده الرجل اتهم ب- بالزنا في السيدة عائشة رضي الله عنها اللي اتهم صفوان بن المعطل قال والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام قال أنا ما كنتش بزني في الجاهلية من أصله أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية يبقى قبل ورود التحريم العقلاء يتركون الفواحش بيقول لي عبد الله بن المبارك يقول لو لم يكن الكذب حراما لتركت الكذب إني تركت الكذب وإن لم يكن حراما ليه عاقل شايف إن ك- أكذب ليه كذب قبيح زنا قبيح خمر قبيحة هذه مسائل تترك من الأصل تجد مريض القلب اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا تجد مريض القلب بمنتهى البساطة يقول لك وفيها إيه إيه المشكلة يعني أنتم مكبرين المسائل ليه ليه دايما نيتكم وحشة أسلم على واحدة وأنا راجع من سفر يا أخي بنت عمي بب- ببوسها من خدها إيه المشكلة مفيهاش حاجة تحسين المستقبح ده المستهجن نتيجة تفلت القلب اللهم اهد قلوبنا يا رب آه، نتيجة تفلت ال- هو قلبه مش لطيف عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فلا تخضعن بالقول ها فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى هي القضية ان اللي هيطمع اللي في قلبه مرض لكن اللي قلبه نظيف ما يطمعش فاللي في قلبه مرض هو اللي بتستهويه هذه الشهوات تحسين المستقبحات وفي المقابل تقبيح المستحسنات امرأة لابسة خيمة ماشي يا سيدي احنا بنسميه إزدال ولا إدناء وانت بتقول عليه خيمه ايه الوحش في كده واحده متغطيه عشان ما حدش يشوف منها حاجه ايه الوحش في كده لا يقول لك شكلها زي الشياطين بتخوف العيال اه يقول لك مش قادر تعمل لحيتك دي شويه تظبطها ت- خلي شكلها كده جميل ده دين الاسلام دين الجمال ده وهكذا تقبيح المستحسنات تلاقي اشياء صلاه طويله شيء جميل لا عنده يبقى ده قبيح عنده ابنه بيصوم اثنين وخميس او يوم بعد يوم ليه يا ابني تهد حيلك ليه تموت كده لا ما تصومش عنده امراته عايزه تلبس حجاب لا لا لا لا لا انا كيف امشي معاكي بالشكل ده تقبيح المستحسنات صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم ايضا الاستهانه بالعظائم افتكر قلت لكم القصه دي قبل كده كنت مع واحد في الحج محرم يوم 8 ورايحين ال- رايحين على منى وفي ايده سجاره فبقول له يعني تمشي ازاي لبيك تمشي ازاي فقال لي معصيه صغيره صغيره صغيره هي دي الاستهانه بالعظائم يا جماعه في مواقف عند ربنا سبحانه وتعالى بينتظر من العبد ماذا يصنع واللي ربنا بينتظره من الحج سيد غير اللي بينتظره من الحج محمد غير اللي بينتظره من الحج هشام غير اللي بينتظره من فلان وفلان وفلان لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بموقف ينتظر منك ايه يعني مثلا حين يمر بك سائل وطلب من الحاج سيد وطلب من الحاج محمد ربنا منتظر من هشام يدفع كم ومنتظر من سيد يدفع كم ومنتظر من محمد يدفع كم ما هو ربنا ما يسويش بينهم صح ولا لا لانه ما اداهمش زي بعض وتقواهم مش قد بعض واكرامه ليهم مش زي بعض وستره عليهم مش زي بعض فربنا على قدر نعمه وعطائه ولطفه ومعاملته منتظر منك رد فعل مناسب لمعاملته معك سبحانه وتعالى فلما تخذل ربك في المواقف يخذلك في المواقف الجزاء من جنس العمل قدامك منكر بيحصل ربنا ينتظر من محمد حسين غير اللي من مصطفى غير اللي من حسين انت هتعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وهكذا في المواقف جميعا الحياة مواقف وكل موقف له رد فعل والله ينتظر منك رد الفعل المناسب الذي يليق بك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها آه ربنا يعلم وسعك إيه تقدر على إيه ما هو كتير من الناس يقول اصل انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها طب انت هتضحك عليا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن على ربنا هو عارف وسعك بقى سبحانه وتعالى فالاستهانه بالعظائم في مسائل عظيمه هي كلمه في حق زوجة النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ايه اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اه وشوف تلقونه بالسنتكم كان ربنا سبحانه وتعالى بيشبه ان الكلام بيتنطط على الالسن تلقونه نط على اللسان ده ومن اللسان ده اللسان ده اللسان ده اللسان ده الكلام اتنطور وانتم بتفكروا هو انا قلت حاجه هي مش عند الصحابه كده ولئن سالتهم ليقولن ها انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الله اكبر ده صحابي شاف النبي ما صلى عليه وامن بيه وصلى معاه وزكى وصام وخرج يجاهد في سبيل الله وقال كلمه ربنا كفره بيها يعني دي مش مني ده كلام ربنا ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب يقول لك ده احنا هو احنا قلنا حاجه ده بنهزر ده هزار ده كلام كلام تهريج مش قصدي ربنا كفره لا تعتذروا قد كفرتم هي دي الاستهانه بالعظائم تلاقيه بيقول نكته على ربنا ما تحلاش النكت الا على المصلين واصحاب اللحى استهزاء ما يبقاش الا بمسائل الدين والله انا سمعت احدا يحكي نكته هو بيسال يعني حكمها ايه كفر صراح والكلام يقول لي ده ما ناس كتير بتقول الكلام ده عادي يعني ما هي دي الاستهانه بالعظائم النهارده واحد بيسال والله عم الشيخ امي مريضه وبتغسل ومش لاقيه تاكل اديها زكاه يجوز ان اديها من اموال الزكاه امك مش لاقيه تاكل وانت عندك نصاب الزكاه هي دي الاستهانه بالعظائم بقت امور اه ما هم علموهم في المسرحيات وانت عشان ابويا تاكلني اه علموها لهم يقول لك ابويا ابويا اه لكن فلوسي اه حاجه وهو حاجه دي استهانه بمنتهى البساطه يجي لك اللي يسال انا فاتني الظهر واحنا المغرب دلوقتي فاتني الظهر والعصر اصليهم الاول ولا المغرب الاول فبقف اقول له طيب آه، قبل ما نصلي بس يعني هي سهله كده فات الظهر والعصر فاتوا بالراحه كده ما هو كتير مننا اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم اه بيفوتوا الفجر ويصحى بعد الشمس ويقوم يغسل وشه ياخد دش ويخرج على الشغل بالراحه الاستهانه بالعظائم الاستهانه دي دليل تفلت القلب وتلاقي صاحبك اللي فاتوا الفجر بمنتهى البساطه دي وفاتوا الظهر ممكن يفوتوا ببساطه جدا ممكن يناموا ما يوترش ويجي يتكلم في اعمق مسائل الدين اهو ده مص الاصبع بعض شبابنا تلاقيه لابس طاقيه سودا مطول شعره متكحل ماسك عصايه لابس باكستاني كل دي مظاهر لايه لمصر الاصبع كل دي آه، اللي مطول شعره ده الاخ السني ملتحي ومطول شعره ده مطوله ليه مطول شعرك ليه سنه يا عم الشيخ سنه والفجر فرض فين فجر وحفظ القران فرض عليك فين حفظ القران المظاهر دي لا ده هو عايز يفضل البنات تبص له ويبقى برضه حتى بعد ما التزم وله لحيه لكن برضه حليوه وواد متميز احنا لازم نقول الحق اللي, اللي لينا واللي علينا على الكل نسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا الاستهانه بالعظائم ايضا من علامات تفلت القلب تعظيم الهموم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ومن كل بلاء عافنا الهموم كنت في خطبه الجمعه بيقول انك انت لو شفت اي مجتمع وبصيت في وجوه الناس كده تلاقي كل الناس مهمومه شكله مهموم كده شايل الهم وعشان كده كتر في زماننا علاج الهم ده بطريقه غلط لما تيجي تسال ما السبب في كثره المعاصي الفرار من الهموم هو متضايق متنكد قرفان حزين مخنوق مهموم يعمل ايه يقول له روح احضر حفله في الساحل الشمالي غير جو يرجع مكتئب اكتر روح كازينو يكتئب اكتر امشي لك مع واحده شوف لك فيلم مش عارف ايه كترة المعاصي للفرار من الهم وعلاج غلط بيزود الهموم امال العلاج الصح ايه انك تلجأ للملك فالقلب في يده سبحانه ولن يسعد قلبك إلا الله اللهم أسعد قلوبنا برضاك ولو اجتمعت الدنيا كلها لتسعدك فلن يسعدك إلا الله لأن الكل بيتعامل مع ظاهرك هتضحك ساعة آه ساعتين من الضحك المتواصل ماشي أربع ساعات يا سيدي آه آه آه وبعدين تحط دماغك على المخدة كده والنكد كله يجي تاني وتفضل تتقلب طول الليل ليه؟ لأن الملك لم يمن عليك بتوبة تعظيم الهموم دي مأساة الناس اليوم عاملها مشكلة كبيرة جدا دخول المدارس هنجيب لبس العيال منين يا عم مكبر المشكلة ليه اصبر وربنا يفرجها ربنا يفرجها يا عم الشيخ هي السما بتنطر ايوه يا عم السما بتنطر انت مالك انت هتنطر بس انت قول لها انت تعرف تستفتح ابواب السماء عشان تمطر ذهبا وفضه امطرت على الناس ذهب وفضه سنين بس ازاي هي دي القضيه ومش كان بيقول لل... للسحابه امطري حيث شئت فسوف ياتيني اه هتجيبي ايه الذهب جاي لي وروحي مطري مطرح ما انت عايز الناس دي كانت ايه بس علاقته بربنا بس علاقته بربنا سبحانه وتعالى لذلك تعظيم الهموم النهارده واحد صبح الصبح كده كوعه بيوجعه شويه اه دكتور اشعه انا خايف لا يكون شلل يا عم ارحم انت نمت عليه بس مش مظبوط شويه برد اسبرينه صح كده لكن هي تعظيم الهموم جاله شويه صداع شوف بقى يعمل ايه عشان عنده صداع عنده شويه مغص في بطنه ابنه سخن شويه بنته تاخرت شويه المبالغه في تعظيم الهموم والتوافه والصغائر وبقت مشاغل وقضايا مثاره لقاءات واجتماعات ومحاورات ومشاورات عشان مراته عايزه تصيف في راس البر وهو عايز يصيف في اسكندريه ولا في جمص ايه ده احنا في ايه ولا في ايه طب ايه اللي يرضي ربنا جمص ولا راس البر آه ايه اللي يرضي ربنا فيهم صحيح اللهم ارزقنا الحج والعمره آه، مش على البلدي اللهم تابع لنا بين الحج والعمره سته تضييع الاصول كثير من الناس انشغاله ليس بالاصول ولسه كنا بنتكلم مع الحاج محمد النهارده فين ولاد الاصول فين الناس اللي بتراعي الاصول وانا ما اقصدش الاصول دي وانما تضييع الاصول اصول الدين اصول العلاقه مع الله سبحانه وتعالى اصول الحياه الاصول دي ضايعه اصول الالتزام اصول الصلاه النهارده نفسنا نشوف حد بيصلي صلاه على اصولها ويصوم صيام على اصوله ويقرا قران على اصوله فين الناس اللي يعبد ربنا عباده على اصولها بقى صح اللي انا كنت بقول عنهم احنا محتاجين ناس محترفي عباده صنيعي الدعاء صنيعي يطلع الدعاء بصنعة يستفتح أبواب السماء صنيعية صلاة وقيام ليل صنيعية ذكر لله عز وجل وتلذذ بأنواع الذكر فين النهاردة الصنيعية في العبادة كل الناس عندنا النهاردة هو اللي ما عادوش ينفعوا ولا في لعب الكورة حتى فين المحترفين محترفي دين مفيش للأسف الشديد ليه لأن الأصول ضاعت بتفلت القلوب قلوب تفلتت فضاعت الأصول وأيضا المبالغة في الفروع يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه يبقى أحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض وبعدين النوافل عشان كده ابن الجوزي يقول رأيت شيئا عجيبا في الناس من تضييع الاصول وحفظ الفروع فتجده يتحرز من رشاش نجاسه ولا يتحرز من الغيبه والنميمه ساعه البول ما يجي ناحيته يغسل لكن ياكل لحم اخيه ميتا هي دي المصايب تجده حريص جدا على انه يروح عمره وبياكل من حرام يرابي او يسرق او يغش تجده حريص جدا على انه يصلي مثلا الجماعه ومراته متبرجه بشعرها وبنته لابسه بنطلون وماشيه في الشارع مصايب هناك اصول تحتاج الى حفظ ولو على حساب الفروع فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويجوز ارتكاب ادنى المفسدتين لتفادي اعلاهما دي اصول اصول محتاجينها تنضبط ايضا من صفات الذين تفلتت قلوبهم تامل عيوب الناس وقال العلماء ان تامل العيب معيب هو قاعد ماسك فلان وعمال يفنطه ويفصصه ويتامل عيوبه شفته لما قال الكلمه القبيحه الفلانيه ويردد الكلمه تأمل العيب معيب شفت لما بص كذا شفت مراته لابسة كذا شفت بنته عملت كذا شفت لما أكل كذا فعل كذا تأمل العيوب دليل تفلت القلوب تأمل عيوب الغير واللي بعدها على طول العمى عن عيوب النفس اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب ولا شك أن كل من انشغل بعيوب الناس خفيت عليه عيوبه ومن تفحص عيوبه انشغل عن عيوب الخلق اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب نعم اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الخلق اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن عيوب خلقك يا رب العالمين شهد أن هذا الإنسان تجده عميا عميا عن عيوب خلق الله سبحانه عميا عن عيوب نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه القذاة اللي هي الأشاية يشوف الأشاية في عين صاحبه ومش شايف الجزع في عين نفسه آه قالوا كمن يزب عن الناس الذباب وحجره مملوء بالعقارب أيضا المسارعة في الأهواء من صفات متقلب القلوب ومن صفات متقلب القلوب سفول الهمة المثال ده ضربته يجي 20 مرة في اليومين اللي فاتوا مش قادر أبطله إن أحد الشباب عايز يتربى فقلت له اكتب لي تقدر تعمل إيه عشان أتابعك عليه فكاتب بقى إنه يقدر يعمل كذا وكذا وكذا كلها حاجات صغيرة قوي يعني بس أعجبها انه يقدر يصلي على النبي عشر مرات في اليوم صلى الله عليه وآله وسلم صلي على النبي في اليوم كم عشر مرات شوف سفول الهمة عشر مرات يا مفتري لا كتير كده هتعملهم امتى دول دول ياخدوا لهم يجي دقيقتين العشر مرات صلاة على النبي ولا دقيقة و24 ساعة هيفرغ منهم دقيقة للصلاة على النبي شوف بقى سفول الهمة آه نفسك في إيه؟ نفسي في أكلة حلوة على النيل مفيش نفسك في الجنة مفيش نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم مفيش نفسك في الفردوس الأعلى مع النبي مفيش نفسك صحبة الصحابة مفيش نفسك تموت شهيد في سبيل الله لا سفول الهمة نفسه في عربية جديدة نفسه يتجوز تاني نفسه ي... بس سفول الهمة القلوب المتفلتة طولنا قوي في وصف المرض اللهم اشف أمراض قلوبنا يا رب والعلاج نعمل ايه احنا قلنا المشكلة الكبيرة في التفلت فالعلاج التحصين وانا كتير قلت قبل كده ان مشكلة الفتور دايما نيجي نعالجها بعد ما تقع واحسن وسيله للدفاع الهجوم احسن وسيله للدفاع الهجوم فقبل ما افطر اهجم انا لما تفوق ما يحصليش فتور فلذلك تحصين القلب من التفلت بالتقوى قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آه دي عايزة لها قاعدة لوحدها صراحة يعني عايزة لها ليلة تانية تقوى القلوب التقوى لما سأل عمر أبا هريرة رضي الله عنهما عن التقوى قال له هل أخذت طريقا ذا شوك عمر رضي الله عنه بيسأل أبا هريرة رضي الله عنه ما التقوى قال له هل أخذت طريقا ذا شوك مشيت في طريق في شوك قال له آه قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال فتلك التقوى انك تتقي الاشواك دي ماشي على طراطيف صوابعك صح هي دي الدنيا دي كلها شوك فانت عايز تمشي فيها على طراطيف صوابعك على طراطيف صوابع قلبك اللهم اصلح قلوبنا امبارح كنت راكب مع واحد وبعدين هو راكب جنب السواق بتاعه سواق عنده سايق عربيته فالسواق ماشي بيحسس على الارض عند المطب بالراحه يطلع وبالراحه ينزل عند الملف يوسع ويبص واشاره ويدخل قلت له شوف عشان انت راكب جنبه الراجل بيعمل ايه طب لو استشعرنا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم تسوق بالراحة تسوق بالراحة في الدنيا دي تحاسب في المطبات لو لقيت إزاز عايز ينزل يشيل العربية شوية مية لا آه لو تستشعر قلوبنا المراقبة دي إن ربنا معاك وانت ماشي بملكه ما هو جسمك ده ملكه هتمشي بيه ازاي قلبك ده ملكه هتتعامل بيه ازاي تقوى القلوب تقوى القلوب هي التي تقود في الحقيقة إلى تقوى الجوارح تقوى القلوب هي الحقيقة التي ستجعلك تعيش كما ينبغي قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم انت هتذبح مئة شاه هتتصدق بمئة ألف لكن تقوى القلوب فين مش ده الموضوع مش صور الأعمال حقائق الأعمال قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هي دي عليم بذات الصدور سبحانه سبحان الملك يا جماعة احنا عايزين نمشي فهات لنا العلاج بسرعة لو سمحت عشان نحاول في دنيانا ديك ان احنا نظبط المسائل اول حاجة بعد ما قلت لك تقوى القلوب الجد الدائم واحنا قلنا تقوى القلوب انك تمشي في الدنيا دي تتقي الاسواك احنا محتاجين تقوى القلوب عبد الله بن مسعود بيقول ايه انكم في زمان من علم الخير من الشر نجا وسياتي على الناس زمان لا ينجو فيه الا من علم خير الخيرين وشر الشرين هي دي تقوى القلوب بقى محتاجين نعرف خير الخيرين وايه وشر الشرين عشان تتقي تقوى القلوب ان قلبك ده يتقي يتقي حقيقة اتنين الجد الدائم احنا يا جماعة واخدين الامر بالتهريج مش منتبهين الا ان الموضوع كبير كبير قوي سيدنا النبي ما تصلي عليه يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم ده مين؟ ده سيدنا النبي الموضوع كبير يقول ولا أنا لن ينجي أحدكم عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الموضوع كبير فما يحتملش التهريج واحنا في زمن فعلا ما يحتملش التجارب طب اجرب ما يحتملش المحاولات هحاول هحاول ابطل تدخين هحاول اقوم الفجر هحاول اتوب من موضوع النسوان هحاول اشوف لي شغلانه هحاول ما ينفعش دي محتاجه قرار الجد الدائم ثلاثة أنت صاحب إيمان وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعلق بالله وحده أصل أنت اسمك مؤمن ها؟ بالله مؤمن إيه فكلمة مؤمن مربوطة بربنا عشان كده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أنت مؤمن ولا تتم حقيقة الإيمان إلا بالتعلق بالله يبقى لما يتعلق قلبك بالله يتفلت إزاي إذا كان متعلق بالله مرتبط بالله متصل بالله طب يفلت يمين ولا شمال يا جماعة ما يفلتش خالص ده دايما طالع فلا بد ولذلك إذا كنت متعلقا بالله كنت دوما في صعود قال تعالى واسجد واقترب قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة فدايما في ترق وصعود فساد النفس بالركود لأن الركود تأسن معه الروح وتسترخي معه الهمة فيتلف الروح الرخاء والطراوة ثم تأسن الحياة كلها بالركود أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هي دي لما تبتلى الأمم بالرخاء تبتلى الأمم بالترف تبتلى الأمم بالرغد والسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها هي دي تأسن الروح الملل الركود أما الموحد دايما طالع دايما في ارتفاع دايما في علو دايما في سمو دايما في تألق دايما في عز دايما في جديد جديد على طول ما يملش ابدا من التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اربعه وانت حر كريم علمها العز نفسك تانف من الذل علمها التحليق تكره الركود علمها العظمه تكره الاسفاف يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما يحاوله فلا يألو أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرة مستمدا قوة من بعد قوة محققا السحر القادر في نفسه متلقيا منه وسائل الإعجاز في أعماله مرسلا في نبوغه من توهج دمه اضواء كاضواء النجم تثبت لكل ذي عينين انه النجم لا شيء اخر انت حر كريم وقالت هند او تزني الحره حر في انفه في عز في رفعه وانت كريم فلا تهان قال الملك جل جلاله ومن يهن الله فما له من مكرم فما له من مكرم اللي ربنا يهينه مين يكرمه يبقى كريم على مين لا يمكن فانت حر كريم اوعى حد يهينك ولا تهين نفسك وحد يستذلك وربنا ربك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وأنت صاحب غاية فلا تلتفت إنما تصل إلى غايتك إذا ركزت فيها التركيز في الهدف لا تلتفت عنها يبقى القلب ما يتلفتش لما تبقى صاحب غايه غايتك ايه النظر الى وجه الله الكريم طب الراجل اللي عايز ينظر لوجه الله الكريم يبص للنسوان المتبرجات امال يبص على الفلوس يبص على ايه لا مفيش ده هي عينه متعلقه خلاص هناك في الجنه فمش شايف غير ايه اللي يرضي ربنا بس هو ده اللي مالي عينيه ايه اللي يرضي ربنا ايه اللي يرضيه ما وراكش غير دي الاخيره وانت طالب نفوذ الى الله عايز توصل اللهم بلغنا رضاك خد كلام ابن القيم بقى زي الفل بس صحصح يقول ايه وطالب النفوذ الى الله الوصول الى الله والدار الاخره يحتاج ان يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله زاهدا في كل ما سوى الله عاشقا لما توجه اليه عارفا بطريق الوصول اليه عارفا بالقواطع التي تعطله عنه مقدام الهمه ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه عزل عادل ولا لوم لائم ولا شغل شاغل كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات صابر ثابت صفات عجيبة أوي الكلام ده في الفوائد صفحة 127 ابن القيم تجيبه منين ده هم دول الرجالة اللي ينفعوا عند ربنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان طولنا عليكم آه. بس الكلام ده عايز عايز ترجمة ونجيبه منين هي دي إن كل واحد مننا يبقى عنده همة إن يبقى الراجل بتاع ربنا والكلام ده احنا قلناه زمان لما يقولوا فلانة بتحب فلان نقول طب بتحبه على ايه هو في ايه يتحب ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طب لما يقولوا ربنا بيحبك بيحبك على ايه فيك ايه يتحب العظيم ذو الجلال يحبك طب على ايه فيك ايه يتحب محتاجه شغل بقى هقولهم تاني برضو سرد مره واحده الصفات اللي قالها ابن القيم طالب النفوذ الى الله والدار الاخره يحتاج ان يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله احنا قلنا في الدرس بتاع حتى لا يلهينا الامل ربنا بيقول ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وايه ويلهيهم الامل ها الجنه تقول والله انا عندي امل ان ربنا يكرمنا وابقى كويس وعايش على الامل يلهو بالامل عنده امل انه يبطل سجاير وعنده امل انه يقوم الليل وعنده امل انه يحفظ قران وعنده امل انه هو يحج وعنده امل وعايش ايه بيلهو بالامل بيلعب بالامل فرحان بالامل ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ايه ويلهيهم الامل فصاحبنا ده اللي عايز يوصل لربنا حاكم على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله ما تتلاعبش بيه التخيلات لا هو عايش مع الحقائق مش مع الاوهام مع الواقع مش مع الاحلام واقعي يقول الشيخ زاهدا في كل ما سوى الله عايز ايه رضا ربنا نفسك في ايه رضا ربنا بتعمل لايه رضا ربنا وراك ايه رضا ربنا مشغول بايه رضا ربنا زعلان ليه رضا ربنا فرحان ليه رضا ربنا عيان ليه رضا ربنا ما وراش الا دي دي اللي في دماغه بس بتشتغل ليه رضا ربنا نايم ليه رضا ربنا تاكل ليه رضا ربنا بتخانق ليه رضا ربنا ساكت ليه رضا ربنا هي دي موضوع الوحيد رضا ربنا عاشق لما توجه إليه أنا بقول عن ال أحد الأصدقاء الأحباب حبيبي شغال ميكانيكي سيارات هو مهندس بس بقول ان ميزه الراجل ده انه بيحب الشغلانه دي بيتفانى فيها بيعشقها هي دي عاشق لما توجه إليه بالله عليك لما واحد يحب شغلانة يطلعها إزاي آه يبدع فيها صح أصل القضية مش قضية فلوس وإنما بيشتغلها إيه آه مزاج مزاج فهو ده اللي ماشي لربنا وهو الماشي ده مزاج عنده فهو مش ماشي الهواه هو ماشي لله بس هو بيحب المشي ده بيحبه بيعشقه عاشق لما توجه إليه عارف بطريق الوصول إليه آه ما هو مش أي حد يمشي هيلخبط ده لازم تبقى إيه عارف السكة وانت تديله عربية النهاردة وتقول له روح اسكندرية طب ما يعرفش الطريق هيعمل إيه هيخبط هيتوه ياما ناس عندهم امكانيات ان يوصل لربنا وما يعرفش يوصل ليه لانه ما اتعلمش انه يوصل ازاي لربنا ما لقاش حد ياخد بايده وما طلبش العلم اللي يوصل بيه لربنا وعارف بالقواطع قواطع الطريق احنا بنقول ان ممكن يكون الراجل اللي النهارده كان بينظرني في موضوع الشيعه ده عايز يوصل لربنا بس اول ما جاي يقرا وقع في ايده ايه كتاب في الشيعه اول ما التزم وقع في ايد واحد صوفي نسال الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عشان كده دايما نقول الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله على نعمه الهدايه للحق في الاسلام نعمه نعمه عظيمه جدا شاهد يا شباب انه عارف القواطع اللي تمنع الوصول لربنا سبحانه وتعالى مقدام الهمه ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عازل هي دي ثابت الجأش مقدام الهمة شجاع يقول لك الصحابة الرفعي وهو بيوصف الصحابة يوم يقول لك الصحابة ايه يقول كان أحدهم يرى أن طعن الرماح وضرب السيوف ووخز النبال كأنها قبل من الملائكة على جبينه ما بيتهزش اللهم اقذف في قلوبنا الخوف منك حتى لا نخشى سواك كثير السكون دائم الفكر احنا بنقول في الطريق لربنا في علامات كبيرة كده اللي ما عداش عليها يبقى ما مشيش لربنا أصلا منها الأنس بالله الأنس بالله اللي حس الأنس بالله والسعادة بقرب منه يبقى مشي في السكة دي اللي ما حسهاش يبقى ما مشيش قولا واحدا والأنس بالله ما يجيش إلا بالخلوة تلاقي اللي بيحب الخلوة والهدوء والسكون والفكر هو اللي يأتنس بالله سبحانه وتعالى غير مائل مع لذة المدح وألم الذنب اللي عايز يمشي السكة دي ملوش علاقة بالناس قالوا حلو قالوا وحش مش موضوعه وقالوا كويس قالوا تعبان قالوا خير قالوا شر ولا يأثر فيه لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والذام استوي اللي بيقول عنه كويس زي اللي بيقول عنه وحش ما تفرقش المهم هو اسمه ايه عند ربنا قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته يأخذ بالأسباب مش نايم ويقول يا رب اغفر لي يدور ايه أسباب المغفرة سبحان الله وبحمده 100 مرة يقولها ايه اسباب المغفره الجمعه بعد الجمعه والصلوات الخمس اخذ باسباب معونته الاسباب اللي بتعينه على السير الى الله عز وجل لا تستفزه المعارضات واحد عرضه واحد نقشه واحد شكك فيه واحد بيجادله ولا يستفزه هو في سكته ملوش علاقه بحد صابر ثابت اللهم ارزقنا الصبر والثبات هي دي الحاجتين المهمين في الاخر صابر ثابت أيها الإخوة
هتبطلوا امتى مص الاصابع اللهم تب علينا توبه نصوحا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار رب نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله والحمد لله رب العالمين امين امين امين